بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا وصلنا لغاية آخر السادس ونبتدي في السابع أفكركم تاني برؤية ستة رؤية ستة كان فيها كان فيها الختوم السبعه لما الحمل بدأ يفتح ختم ورا التاني من السفر المختوم وقلنا السفر المختوم ده قد يكون إشارة إلى كل ما هو غامض زي سر المستقبل أو زي الكتاب المقدس ببعض الألغاز اللي فيه الوحيد اللي يكشف كل الأسرار هو ربنا يسوع المسيح أما عن الختوم فقلنا أنها تمثل الفترات اللي هتيجي على الكنيسة لغاية مجيء المسيح ورقم سبعة دايما رقم كامل يعبر عن مراحل الزمن المختلفة لأن الختم الأولاني خرج منه فرس أبيض وكان إشارة إلى عصر الرسل أو الكنيسة الأولى البهية النقية والختم الثاني فرس أحمر كان إشارة إلى عصر الدم والاضطهاد وبعدين فرس أسود الختم الثالث كان إشارة إلى البدع والهرطقات اللي بتضل مع الكنيسة وبعدين فرس أخضر كأن في بدعة معينة انتشرت وملت ربع الأرض وبقت عنوانها عنوان الموت وبعدين الختم الخامس رفعنا من الأرض للسماء كأننا احنا في الختم الخامس دلوقتي وفرجنا على صورة المنتصرين اللي عدوا من الختوم دي ووصلوا وبقوا يقولوا ربنا ما كفاية كده يا رب يقول لهم استنوا لما اخواتكم يكملوا كمان والبسوا الأبيض وارتاحوا انتوا عشان في غيركم لسه هيكمل رسالته أما الختم السادس فكان آخر إعلان قبل مجيء المسيح الشمس ضلمت والقمر اتخنق زي الدم القمر والنجوم بدأت تقع وقوات السماوات بدأت تتزعزع وكان مقدمة لمجيء المسيح إما بمعناه الحرفي الزلازل والطبيعة لما تيجي قبل مجيء المسيح أو بمعناه الروحي أن في نجوم وكواكب وأسماء كبيرة في الكنيسة تقع وتضل وفي كل الحالات قبل مجيء المسيح على طول كل المتكبرين اللي في الأرض والمتعالين والأغنياء غنى الدنيا يقولوا للجبال والصخور اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف لأنه جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف وكأننا وصلنا إلى الختم السادس فاضل الختم السابع معناه المسيح يجي لأنه الختوم هتمشي لغاية ما يجي المسيح لكن الختم السابع مش هيتفتح في الإصحاح السابع الإصحاح السابع هيأجل فتح الختم السابع عشان يطمنا على القديسين اللي وصلوا وعلى شكلهم وراحتهم زي كده الختم الخامس ففي بريك بين الختم السادس والختم السابع نتفرج فيه على أسماء المنتصرين وعلى شكلهم في السماء قبل ما يجي المسيح في مجد وعند الختم السابع هيبقى في أول صح 8 هنلاقي فترة هدوء شديدة نص ساعة وكأن يعني خد التأمل البسيط ده كأن ربنا يسوع يقول طب نديهم فرصة كمان فبعد ما كمل السبع ختوم يجي عند الختم السابع يقول طب ننذرهم طب ندي فرصة كمان ويبدأ مرحلة جديدة اسمها الأبواق السبعة واخدين بالكم الفكرة فهيبقى الختوم السبعة تخلص قبل ما تخلص تسلم للأبواق السبعة والأبواق السبعة قبل ما تخلص هتسلم لحاجة اسمها الجامات السبعة وكأن كل ما الدنيا تيجي تقفل ربنا يقول ايه طيب نعمل حاجة تاني يمكن يرجعوا ويتوبوا طب ندي انذارات جديدة طب نأدب الناس تأديبات يمكن يتوبوا ويبتدي مرحلة جديدة إصحاح سبعة من أجمل إصحاحات سفر الرؤية لأنه بيعبر عن جمال الأبدية وشكل المنتصرين اللي فيه فافتكروا كده إصحاح واحد كان شكل يسوع المنتصر إصحاح أربعة المسيح على عرشه في مجده إصحاح سبعة كمان كل المنتصرين وأشكالهم وأنواعهم وصفاتهم وده اللي هنقراه مع بعض بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض ممسكين أربع رياح الأرض كي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما يعني عندهم أوامر ماسكين الرياح من كل الأربع جهات كأن دول لو فكوا الحكاية هتخلص خالص هتتربق خالص فبيقول أربع زوايا الأرض عليها أربع ملائكة ممسكين أربع رياح الأرض كي لا تهب ريح يعني ربنا قايل لهم استنوا ما تجيبوش الريح الأخيرة اللي هطيح بالدنيا دي ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحج فنادى بصوت عظيم للملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر يبقى الملائكة دول لو فتحوا الرياح الرياح هتهب هتيجي تدمر الأرض خالص هل ده مقصود بيه الانذارات أو الضربات اللي هتيجي بعد كده زي ما هنشوف ده فعلا ولا مقصود بيه تأجيل النهاية يعني الملائكة دول جزء من نهاية الزمن على اعتبار الأرض كلها تنفجر ساعتها المهم انه قبل اللي ماسكين الرياح دول جه ملاك طلع من الشمس من مشرق الشمس معاه ختم الله الحي ونادى للملائكة الأربعة قال لهم لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جبههم يعني إيه يعني استنوا لازم اختم كل المختارين كل عبيد إلهنا قبل ما تحصل الضربات الحكاية دي معناها إيه يعني ربنا عاوز يختم ولاده بختمه خاص ختم الخاص بتاعه ختم الله الحي والختم بيبقى مكتوب عليه اسم صاحبه فالختم ده مكتوب عليه اسم الله فلما يتختم كل واحد يبقى اسم ربنا مكتوب عليه يبقى بتاع ربنا فلما تحصل الضربات ما تجيش على أولاد ربنا بنفس الدرجة اللي تيجي على غيرهم الحكاية دي لها زي شكل في العهد القديم وقت ما معسكر اليهود وقت موسى كانوا موجودين في مصر كان ربنا يخلي موسى يضرب ضربة على مصر الضربة تقع على كل أرض مصر لكن ما تجيش على الحتة اللي فيها ولاد ربنا شعب الله اللي هو كان اليهود وقتها دلوقتي مش شعب الله وفضلوا يتفرجوا على الضربات دي البهايم بتاعت مصر تموت والبهايم بتاعتهم ما تموتش الذبان والبعوض يجي على مصر بشكل مرعب وما يجيش على الحتة اللي قاعد فيها اليهود فلأنهم مخصصين لله بتوع ربنا كانت بعض الضربات لا تأتي عليهم فكأن ربنا له نوع من الحماية لولاده بيقول للملائكة استنوا ما تضربوش الدنيا غير لما اختم ولادي لأن الختم ده في نوع من الحماية أو المناعة اللي تمنع الأعداء إيه الختم ده؟ إحنا عندنا حاجة اسمها سر الختم في الكنيسة اللي هو سر الميرون سبق واتكلمنا عنه إن الميرون ده هو الختامة بتاعة الكنيسة والكنيسة هي عروس المسيح اللي بيختم على أولاده فكل لما إنسان يختم بالميرون يتكتب عليه باسم الآب والابن والروح القدس يبقى اتختم بقى عنده مناعة الشياطين تأذي الناس اللي حوالينا لكن المختومين دول ما عندهم مناعة مفيش سلطان للشياطين عليهم أبدا عشان كده احنا أولاد ربنا علينا ختم الله الحي بسبب روح روح الله القدوس الساكن فينا ان في ختم علينا فمفيش ضرر يقدر يجي علينا من الشياطين زي ما يجي على غيرنا احنا عندنا مناعة طبعا في واحد بيطفئ روح الله او يحزن روح الله القدوس او يقاوم الروح او يفضل طول حياته يقاوم الروح لغاية ما يجدف على الروح القدس ويرفض عمله للنهاية دول كأنهم مسحوا الختم أو ضيعوا قيمة الختم بعد الشر عليهم لكن كل المختومين معناهم مخصصين لله دول ملك ربنا دول اسم ربنا عليهم دول ربنا مديهم مناعة ومديهم حصانة ضد الضربات اللي جاية لكن لازم ناخد بالنا ان الضربات دي مش آلام ومش تجارب لا بدليل انه لسه في الختم الخامس لقينا أنفس الذين قتلوا من أجل شهادة الله ومن أجل الكلمة اللي عندهم لا الختم ما يمنعش عننا الألم لكن يمنع عننا الشياطين يمنع عننا الخطايا يعني ربنا يأمن ولاده عشان ما يقعوش بالسهل في الغلط يحميهم عشان الشيطان ما يكسبهمش على طول لكن هل المسيح بيحمينا من ان احنا نتجرب تجارب الألم والمرض لا هو قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق هو مش مانع عننا التجارب من النوع ده لكن مانع عننا التجارب بمعنى الخطايا سلطان الشر ربنا بيحاول يأمننا عشان يحفظنا للأبدية من غير ما نتوه من غير ما الشياطين يكسبونا عشان كده عندنا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء الآية تقول كده أعطيتكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء هنا نفس التعبير بتاع الضرر لا يضركم شيء حتى نختم عبيد إلهنا على جبههم عشان كده صدقوني شهوة الكنيسة إنها تعمد كل الناس وتختمهم لو فتحت قلوب الرعاة تلاقوا كل اللي يتمنوه يعمدوا الناس كلها ويختموهم بالميرون ويخلوهم بتوع ربنا بس دي لازم ايه لازم يبقوا عبيد لازم يبقوا مؤمنين لو امنوا بالمسيح الهنا وطلبوا الختم نديهم الختم لكن الختم ده مش مع اي حد ده مع الكنيسة عروس المسيح مع الملاك اللي بيقول ملاك الكنيسة او الملاك هنا حتى نختم عبيد الهنا على جبههم برضه هنا فكركم ان سر الميرون له طقس قبط جميل قوي نختم مش بس على الجبهة نبدأ بالجبهة لأن أخطر حاجة في الإنسان عقله فأول حاجة نرسم صليب بزيت الميرون على رأسه عشان يتقدس فكره وبعدين صليب على عينيه يتقدس نظره وبعدين على ودانه يتقدس سمعه وبعدين على مناخيره وبعدين على بقه يبقى كده رسمنا صليب كبير ثمان رسومات تتقدس كل حواسه وأفكاره وبعدين صليبين على صدره وعلى ظهره تتقدس إرادته وبعدين صليبين على كل مفصل من مفاصل جسمه يبقى 24 رشمة للمفاصل تتقدس أعماله وسلوكياته وحركته طول حياته فيبقى الختم ده ختم على الطفل اللي بيتعمد في كل حتة ختم على أفكاره وعلى حواسه وعلى إرادته وعلى أعماله فصار مقدسا في كل شيء فحكاية واحد مختوم دي مش مجرد علامة ده مختوم دي معناها أن كل ما فيه مخصص لله إحنا مسيحيين معناها دهن المسحة دهن القداسة جه على جبهتنا وهذا الدهن جعل فينا كل شيء مقدس أفكارنا مقدس نظراتنا حواسنا إرادتنا أعمالنا كل شيء ملك لله كمختومين عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي الثاني الجميل بتاع رشم الصليب كل مرة نيجي نحتمي نعمل ايه نرفع ايدينا ونمسك جبهتنا ونقول باسم الاب كأننا بنلمس مطرح الزيت اللي قدسنا فاهمين لازم نرشم الصليب من الجبهة ليه نطمن ان احنا مختومين او نحتمي في الختم نقول ايوه باسم الاب والابن والروح القدس يعني ايه هو ده اللي حارسنا الختم اللي خدناه ده على جبهتنا كل مرة نرشم الصليب كأننا نستعيد القوة اللي خدناها في الروح القدس في الختم كل مرة بنرشم الصليب بنتسلح بقوة هذا الختم اللي ربنا قال خلى الملاك يقول لبقية الملائكة اوعوا تعملوا حاجة في الدنيا ولا تسمحوا بضربات وتأديبات لغاية ما نختم عبيد إلهنا على جبههم عشان الختم ده يحميهم والختم ده يحفظهم عشان كده احنا بنرسم الصليب كنوع من الحصانة ضد الشياطين ضد الأفكار الشريرة ضد الشكوك البطالة رسم الصليب ده فيه قوة جبارة قوته تنبع من الختم اللي احنا واخدينه قبل كده نختم عبيد إلهنا على جباهه وسمعت عدد المختومين لأن هنا إشارة إلى أولا المخصصين اللي هم شعب الله فالأول بدأ بذكر المختومين أو المخصصين من الشعب القديم وربنا له شعب قديم وشعب جديد شعب الله القديم هم اليهود الأتقياء وشعب الله الجديد هم الذين آمنوا باسمه ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم لكن من الله ولدوا أولاد الله في العهد الجديد دول كل اللي آمنوا وتعمدوا على اسم ربنا يسوع المسيح فهنا هيبدأ الأول بالشعب القديم كل اللي تقدسوا من الشعب اليهودي فيقول سمعت عدد المختومين 144 ألف مختومين من كل سبط من بني إسرائيل كأنه عدد المخلصين من اليهود معروف عند ربنا ليه؟ لأنه ما عادش في يهود بعد المسيح كل اليهود اللي موجودين دول أي كلام يعني مش مش يهود مقبولين عند الله لسه سامعين عنهم في رؤية قال دول مجمع شياطين دول مش يهود ولا حاجة اليهود خلصوا وانتهوا بمجيء المسيح كل المسيحيين هم بقى يهود العهد الجديد فما قبل المسيح خلاص عددهم اتحسم فكأنه بيقول من كل سبط في 12 ألف في 12 سبط يبقى 144 ألف طبعا الرقم رمزي كما اعتدنا رقم ألف يدي رقم كبير رمز ان ربنا له ناس قديسين كتار ورقم 12 إشارة إلى أنه في قديسين من أربع جهات الأرض أمنوا بالثالوث الأقدس دايما 12 يقولوا أربعة في ثلاثة أن الذين آمنوا بالثالوث الأقدس من أربع جهات الدنيا يعني من كل حتة في الدنيا اتحسبوا في ال 12 وال 12 دول في الألف يعني بلا عدد من كل سبت يعني كل سبت كان له قديسين طلع قديسين إذا اليهود هيطلع منهم ناس يبقوا معانا في السماء طبعا ده جدهم الكبير أبونا إبراهيم ده اللي حضنه هيشيل كل القديسين فاليهود منهم قديسين لكن من بعد ما جه المسيح خلاص أي يهودي يفضل يهودي ما يدخلش في الحسبة دي خلاص ده زي اللي هيبان في الكلام دلوقتي من سبط يهوذا 12000 مختوم من سبط رأوبيم 12000 مختوم من سبط جاد 12000 مختوم من سبط أشير 12000 مختوم من سبط نفتالي 12000 مختوم من سبط منسى من سبط شمعون من سبط لاوي من سبط يساكر من سبط زبولون من سبط يوسف من سبط بنيامين دول كده 12 بس في شوية حاجات أولا كونوا عمال يعيد واحدة واحدة ده كأننا عارفين بنقول نتيجة الناجحين كل واحد يسمع اسمه ففرحانين كل سبط دخل ناس للسماء دي نتيجة آخر العمر كله وآخر الحياة كلها فيطلع كده كأنه يعني كل واحد لاقي اسمه في الملكوت ده سفر الحياة اللي احنا كلنا بنصلي يكون أسماءنا ثابتة ومكتوبة في سفر الحياة لكن البكر هنا يهوذا مع ان لما نسمع عن قصة يعقوب نلاقي ان البكر الحقيقي كان رأوبين ما كانش يهوذا لكن رأوبين ما كانش سلوكه انسان ما كانش كويس وعمل حاجات مش تمام وتطاول على مخدع أبوه لكن يهوذا خد البكورية بالالتزام بإحساس المسؤولية بالذات بان في قصة يهوذا قصة يوسف وصار يهوذا هو الجد الحقيقي لربنا يسوع المسيح فأصبح يهوذا هو البكر فعشان كده يتقال يهوذا أول سبط مع أنه حرفا لم يكن أول ابن ودي فكرة مهمة في الكتاب فكرة البكورية ان البكورية الحرفية مش هي اللي تدي البكورية البكورية يعني البكر والبكر ده الأولاني كتير من الأولاني ده ما بيطلعش كويس إشارة إلى إيه إن اليهود بكر الله اليهود يعتبروا البكر ما طلعوش كويسين في الآخر فربنا اختار العالم كله وتنازل عن ابنه البكر اللي هو إسرائيل لأن إسرائيل ما طلعش تمام دلوقتي فيهوذا صار بكرا بالإيمان زي مثلا يعقوب وعيسو مين البكر في الأصل عيسو لكن بالإيمان وبالسعي وراء البكورية خدها يعقوب عن عن محاولات وعن جهات صحيح فيها التواء وفيها حاجات خد اتعاقب بسببها لكن عن شهوة البكورية يعني نفسه يبقى من الأبكار اللي هي شهوة روحية انه يتحسب من شعب الله دي طبعا غالية عند ربنا فأولا يهوذا حسب بكرا بالرغم ان هو مش البكر لأنه جد المسيح تاني حاجة نلاحظ ان في سبط من دول مش سبط من ال 12 وقع دول 12 صحيح لكن اللي تذاكر منكم القصة نلاقي ان يوسف جاب ولدين منسى وإفرايم فالمفروض انه لو اتحسبوا منسى وإفرايم يطلعوا 13 ولو حسبنا يوسف بس ما نجيبش سيرة منسى ولا إفرايم هنا اتذكر سبط منسى واتذكر سبط يوسف الله طب ازاي ده كده المفروض يطلعوا 13 اتاري في واحد اسمه دان ما جاتش سيرته وقع ولا ايه دان لما ابوه يعقوب تنبأ عنه في, في تكوين 49 قال كلمة خوف كل واحد من ولاده دعاله دعوة حلوة بالاخص يهوذا قال له هيجي منك المسيح ويوسف بالذات لان حياته كانت حلوة قال له في بركة كتير عند دان أبونا يعقوب تنبأ نبوة مخيفة قال دان حية على الطريق حية أفعوان على السبيل لخلاصك انتظرت يا رب ودان سبط دان حصل فيه تجاوزات كتيرة وأخطاء كتيرة وانحرافات كتيرة لكن بعض المفسرين يميلوا أن سبط دان بالذات هو السبط اللي هيجي منه المسيح الدجال بسبب هذه النبوة أنه هو حي على الطريق وإفعوان على السبيل لخلاصك انتظرت يا رب يعني يا رب حوش حوش حاجة مخيفة شافها في الرؤية بتاعته يعقوب دي لما شاف دان تعبان جاي على السكة فصبت دان لم يذكر خالص ضمن المختومين اتحط مكانه لأن يعقوب وهو بيبارك يوسف قال له هديك نصيبين أكتر من إخواتك يا يوسف لأنك على قد جهادك وأمانتك وربنا ادالك وانت سترتنا وخلصتنا تعرفين يوسف طبعا أنقذ إخواته من المجاعة وأنقذ أبوه فخد نصيب اتنين لكن برضه افرايم يعتقد في التاريخ ان سبط افرايم بالذات او شعب افرايم انحرف وراء الوثنية بزيادة وعشان كده هنا المختومين كانوا من سبط منسى ونسبوا إلى سبط يوسف ما تقالش افرايم لأن افرايم ابن يوسف ولاده انحرفوا في الوثنية فهمتوها ولا تهتوا مني تاني هم 12 12 على اعتبار يوسف واحد منهم أبونا يعقوب وهو بيبارك قال لي يوسف هتاخد نصيب اتنين ولادك اللي اتولدوا لي يا يوسف في مصر دول هحسبهم زي ولادنا كأن دول ولادنا فيعاملوا معاملة اخواتك ولادك يا يوسف يعاملوا معاملة اخواتك يا يوسف بالنسبة ليعقوب فأصبح يوسف من حقه الشرعي نصيب اتنين وسط اخواته بسبب دعوة أبوه فأصبح منسى وفرايم المفروض يوسف ما يتقالش يتقال منسى وفرايم لو كان كده كانوا المفروض يطلعوا 13 سبت لكن فوجئنا ان في سبت ما لم يذكر اللي هو دان دخل مكانه منسى ولم يذكر إفرايم لأنه بسبب حياته وسلوكه الوثني في تاريخ الشعب اليهودي كان أكثر الأسباط انحرافا تقريبا ذكر الاسم الأفضل منه اللي هو يوسف اللي كان يسلك بالإيمان وبالنقاوة كلها إشارات رمزية إلى أنه الحكاية مش حرف الحكاية معناها معاني روحية مختبئة طبعا احنا ليلة أبو غلامسيس لما نقرأ الحتة دي نغنيها نقعد عند كل سبط كده ونقسم ونقولها كترتيلة كأننا نتغنى باللي وصلوا السماء نقعد نقول 12 ألف من سبط كذا و12 ألف من سبط كذا وإحنا فرحانين لهم لأن دول وصلوا وخدوا نصيبهم ومكانهم الطبيعي في السماء طيب دول من اليهود واليهود محسوبين بحكم انه النهاردة شعب الله هم المسيحيين فاليهود راحت عليهم خلاص دلوقتي طيب هي السماء لليهود لا طبعا ده اليهود محسوبين بالعدد لان هم كده كده قليلين اللي هيدخلوا السماء من اليهود بعد هذا نظرت واذا جمع كثير لم يستطع احد ان يعده يعني ان كان اليهود 144 الف حتى كرقم رمزي الا ان دول ما يجوش حاجة جنب ايه القديسين اللي هيدخلوا بقى من كل الامم بقى في المسيحية كل اللي امنوا بالمسيح بقى من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنة يبقى واضح ان احنا بنميز بين حاجتين شعب الله القديم دخل منه عدد محتوب محسوب وهيجي ذكر ال 144 ألف مرة تاني قدام أما عن شعب الله المسيحي في العهد الجديد الذين آمنوا بربنا يسوع المسيح لم يستطع أحد أن يعد يعني هو لو كان 144 ألف ولا حتى 10 أضعاف الرقم ده كان اتقال لا ده أكتر بكتير من أي رقم ممكن يعد طبعا الكلمة دي مريحة في ناس تقول الله هم اللي هيدخلوا السماء كم واحد هتشيل قد ايه السماء دي لا اطمنوا ده هم بس اللي عدوهم 144 ألف لكن دول ما يجوش حاجة جنب اللي ما تعدش وبالتالي اللي ما تعدش ده مئات وآلاف الأضعاف من الرقم ده فيبقى في ملايين في الأبدين من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة برضو الحكاية فيها يعني سر غامض ان هو طب ازاي يشوف الملايين دي ده بالروح بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده طب قدرهم ازاي لا هو التقدير هنا روحي بمعنى ان الحكاية ملهاش آخر وملهاش عدد وده اللي قاله يسوع زمان قال لهم يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بنو الملكوت اليهود اللي فاكرين الملكوت بتاعهم فيطرحون خارجا إذا أغلب اليهود رفضوا المسيح فطرحوا خارجا أما الذين آمنوا بربنا يسوع المسيح من كل الأمم فليهم نصيب في الملكوت واقفون أمام العرش وأمام الخروف رجعنا تاني لذكر العرش والخروف والجماعة اللي حوالين العرش والخروف والدوائر اللي قلناها دايرة الأربع حيوانات غير المتجسدين ودايرة الأربعة وعشرين أسيس ودايرة الملائكة بربواتهم وبعدين دايرة الشعوب بلا عدد حوالين العرش الإلهي دول أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب نضيد كلهم لابسين أبيض يمكن رابع مرة يذكر أن كل اللي في السماء لابسين أبيض إشارة إلى النقاوة والسيرة النقية والحياة المقدسة والمعمودية اللي نظفت الواحد فينا لغاية النهاردة الطقس في المعمودية لبس أبيض ووقفتنا دايما قدام المسبح لازم تبقى أبيض ليه لأن هو ده العرش بتاعنا فلما نيجي ندخل بلبس الخدمة نلبس أبيض كاهن وشمامسة كله يلبس أبيض وفي أيديهم سعف النخل تفكركم بإيه دي باليوم اللي دخل فيه ربنا يسوع أورشليم يوم ما دخل المسيح له المجد أورشليم الناس بسيطة وإيمانها بسيط وفرحانين قوي بالمسيح الملك المتواضع هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحشن ابن أتان فالناس طلعت تزفه بفرح وتقول خلصنا وصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب مباركة مملكة أبينا داود فرحانين جدا يعملوا إيه يقلعوا هدومهم ويحطوها تحت رجليه ويقطعوا سعف النخل وورق الشجر الزيتون ويقعدوا يحركوه ويشاوروا هما بيهتفوا المنظر ده كان بروفا للسماء وعشان كده احنا حد السعف عاملينه عيد كبير حد السعف عيد سيدي كبير في الكنيسة القبطية لأنه ده كأنه بروفا للاحتفال اللي هيحصل في السماء نفس المنظر اللي في رؤية سبعة ده هو اللي كان على الأرض وقت دخول المسيح أورشليم في أيديهم سعف النخل وسعف النخل دايما إشارة للنصرة إشارة اللي راجعين من من الحروب منتصرين كانوا يمسكوا لهم سعف نخل كده ويحيوهم يعني فدول كأنهم كلهم منتصرين فماسكين سعف نخل ولابسين أبيض إشارة إلى حياتهم النقية وملهمش عدد وملهمش جنس وملهمش لسان يعني من كل حتة وهم يصرخون بصوت عظيم إن كان الصراخ على الأرض كان خلصنا يا ابن داود مبارك الآتي باسم الرب المرة دي الصراخ مش خلصنا ما هم وصلوا بالسلامة قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف فاهمين الفرق دول اللي واقفين قدام العرش بيقولوا له كان منك الخلاص يا رب انت اللي في ايدك فعلا خلاص الكل انت اللي وصلتنا لهنا بالسلام انت لك كل المجد والكرامة لانك خلصتنا كنا نصرخ على الارض ونقول لك خلصنا يا ابن داود واليوم في الابدية بنقول لك الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف للاب والابن أو للابن والابن المتجسد الجالس على العرش وللخروف الخروف الذبيح الفادي ربنا يسوع المسيح وجميع الملائكة كانوا واقفين حوالين العرش واقفون حوالين العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله المرة دي الحكاية ابتدت من الآخر للأول فاكرين لما قرينا أصحاح أربعة وخمسة كنا نسمع الأربع حيوانات يسبحوا يرد عليهم الأربع وعشرين شيخ يرد عليهم الملائكة يرد عليهم الجماهير بلا عدد المرة دي التسبيحة ابتدت من الجماهير اللي بلا عدد أول ما سمعوهم الباقيين كلهم ردوا عليهم وكأن السمع عبارة عن فريق موسيقي متجانس جدا ومنسجم جدا وما وراهمش غير يرتلوا ويسبحوا فالذين وصلوا بالإيمان بربنا يسوع المسيح وبيقولوا له الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف يشهد لهم ويأكد على كلامهم ربوة الملائكة ممثلين في الشيوخ والحيوانات الأربعة والملائكة اللي واقفين حوالين العرش وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله إذا وإحنا بنشكر لربنا على خلاصه يليق بنا السجود يعني في ناس لما نقول نشكر ربنا تبوس ايديها كويس دي حركة حلوة لكن بعض الناس لما نقول نشكر ربنا تسجد لله شكرا السجود احيانا يكون تعبير شكر يعني السجود ممكن يكون تعبير تذلل ساعات يكون تعبير طلب رحمة وساعات السجود يكون تعبير شكر فهنا في الأبدية حتى لو في سجود السجود هنا تعبير عن الشكر اللي ما حد ما فيش كلمة تعبر عن شكر الله اللي وصل الناس دي من كل لسان ومن كل أمال السم قائلين أمين يعني بيردوا على بعض صحيح أمين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وعلى الخروف البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين أمين سبع كلمات كلهم أكبر من بعض نقولهم تاني لأن تفسيرهم بيدخل في بعض كلها كلمات قريبة من بعض في المعنى لكن هي دي التسبيحة المحبوبة في الكنيسة بقى البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين أمين اللي هي بالظبط اللي خدناها وبقينا نقول فوق تاتي جو نمبي هي نفس الكلمات دي كل كلمة منهم بنقولها بصوت كده حماسي كأننا بنشارك الملائكة لك القوة والمجد والبركة والعزة هي نفس الكلمات دي إلى الأبد أمين وأجاب واحد من الشيوخ هو طبعا يوحنا الكلام ده مريح جدا ليه من شوية لو تفتكروا كان بيعيط اللي فاكر معانا لما لقى السفر مش راضي يتفتح ومحدش عارف يفتح السفر المختوم بدأ يبكي فقالوا له ما تبكيش الأسد الخارج من سبط يهوذا هيتصرف وطلع الأسد هو الحمل القائم كأنه مسبوح فتح السفر وابتدى يفك ختومه وابتدى يوحنا يتفرج على تاريخ الكنيسة من عصر إلى عصر والمسيح ما لاب ماسك الفرس الأبيض وخرج غالبا لكي يغلب منتصر دائما بالرغم من عصر الدم وعصر الهرطقات وعصر البدع وعصر الأخضر المهم المسيح منتصر إلى الأبد ولما شاف الناس خايفة من مجيء المسيح فرجوا بقى على المنتصرين والمختومين واللي ربنا عرفهم بالاسم إن كانوا من اليهود عددهم معروف وإن كانوا من غير اليهود عددهم لا يحصى لا يحصى ملوش آخر يبقى عدد طبعا المسيحيين المنتصرين أضعاف اليهود والكل بيسبح تسبحة واحدة هي تسبحة لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد والتسبحة دي مرجعها أساسا كلمة الخلاص لأنك ذبحت واشتريتنا لأنك خلصتنا هي كله مرتبط ببعضه فأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي قام جه واحد من الأربعة وعشرين شيخ راح يكلم يوحنا الحبيب عشان ايه عاوز يقول له حاجة مهمة عشان يفهمها لا تكون فاتت عليه خلي بالكم تحسوا ان الشيوخ دول طيبين قوي الكهنة دول لانه في اصحاح خمسة لما لقوا يوحنا عيط راح واحد من الشيوخ برضه طبطب عليه وقال له طب ما تعيطش اهو الاسد هيعمل هيحل المشكل هنا لما لقوا يوحنا مذهول قدام المنظر فرحان قوي ومش فاهم الناس دي اصلها ايه وجت منين وازاي عارفين يقولوا التسبيحة دي مع بعض مع انهم من كل لسان من كل امة من كل قبيلة طب بيقولوها ازاي بحس واحد فراح قال له ايه قائلا لي هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن اين اتوا هو عاوز يحركه للتساؤل فاهمين الفكرة طبعا الشيخ ده هو اللي عارف يوحنا ما يعتبر ضيف لسه هو لسه ما دخلش السماء فبيتفرق فواحد من ال 24 قسيس دول قال له مين دول مين اللي لابسين ابيض دول اللي بيسبحوا دول ومبسوطين من هم ومن اين اتوا السؤالين دول مهمين قوي مين دول وجم ازاي او جم منين العدد اللي بلا عدد ده فقلت له يا سيد انت تعلم يوحنا قال له انا اللي هعرف انا بتفرج انت اللي عارف فقال لي فابتدى يقول له برضو دي طريقة جميلة في التلمذة انه ممكن ابونا يسأل سؤال مش لانه مش عارفه لانه عاوز يعرفنا باجابته واخدين بالكم فدي طريقة شرح السماويين للارضيين برضو شوفوا العلاقة الجميلة بين السماويين والارضيين مفيش انفصال ولا حاجة شيوخ السماويين دول في علاقة بيننا وبينهم لما يلاقي الواحد بيبكي يقولوا له لا تبكي ولما يلاقوا الواحد فينا مش فاهم يجوا يقولوا له انت فاهم ولا مش فاهم ويشرحوا لنا اذا القديسين اللي بيظهروا والرؤى اللي بتيجي للقديسين والصفر السماويين دول اللي ربنا عمال يبعتهم عشان يطيبوا خاطرنا ويشجعونا ويشرحوا لنا جمال السماء دي حاجة حقيقية من ساعة يوحنا جاله واحد من الشيوخ يقول له فاهم ولا مش فاهم طب انا اقول لك فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم كلام مريح قال له دول هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة الضيقة العظيمة اختلف عليها بعض المفسرين في بعض الناس قالوا في ضيقة معينة تأتي ودول اللي هيعدوا منها لكن دول عدد بلا عدد عدد لا يحصى ثم ان كل واحد مسيحي عدت عليه ضيقة وكانت بالنسبة له ضيقة عظيمة اللي دخل في مرض وتعذب لغاية ما كمل أيامه وعدى هيتقال له على باب السماء ده اللي جه من الضيقة العظيمة اللي دخل في مشاكل كتيرة وتسلح بالصلاة والشكر والصوم ومسك في ربنا هيتقال عليه ده اللي جه من الضيقة العظيمة اللي عدت عليه تجارب قاسية وأيام مرة وفضل ماسك من ربنا هيتقال عليه هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة اللي وقع في حرب مع الشيطان وفضل يسقط ويقوم وكل لما يقع يقف تاني والشيطان يخبط وهو يخبط وطول حياته يحارب الخطية والخطية تحاربه هيتقال عليه هم دول الذين أتوا من الضيقة العظيمة الشهداء اللي عدوا على عذابات شديدة جدا وطلعوا منها على السمع عدل هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة عشان كده الكتاب بيقول جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ما فيش واحد هيحاول يعيش مع ربنا صح إلا ويشوف ضيقة عظيمة محدش يتصور انه هيمسك في ربنا وياخدها جد الا لما هيلاقي الباب ضيق وهيلاقي ضيقة عظيمة ما تخافش دي علامة كويسة عشان في الاخر لما تلبس ابيض يتقال عليك هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة عشان كده بولس الرسول في مرة رجموه وافتكروه مات من كتر العذاب والرجم اتلموا حواليه تلاميذه قام من الموت أو قام يمكن ما كانش لسه مات يا دوب دخل البلد اتلموا حواليه حبايبه بدأ يوعظ وهو يعني في حالته دي يقول لهم ايه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله ما تهتم يعني ما تتهزوش طبيعي اللي بيحصل ده بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله كل ما تلاقيها ضاقت قول كويس أنا كده السكة مظبوطة لأنها لو واسعة قوي ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك بلاش تبقى واسعة لازم تخاف من الواسع في الدنيا خلينا في الضيقة العظيمة إن كانت تدخلنا السماء اللي عنده تجربة يمسك فيها ويقول هي دي الضيقة العظيمة اللي هتطلعني لابس أبيض واللي بيحارب مع الشيطان في حروب روحية وفي أخطاء عاوز يخلص منها وحرب جديدة ومعركة جديدة يقول هي دي الضيقة العظيمة اللي هطلع منها على السماء واللي بيضطهد في شغله لأنه مسيحي يقول كويس ضيقة عظيمة يمكن توصلني السماء واللي عنده أمراض جايباه يعني وهداه يقول هي ضيقة عظيمة استحملها كي أدخل لأن هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة كل الملايين دول ده بيقول عدد لا يحصى طب كل اللي جايين من كل البلاد من كل البلاد والألسنة والأمم والقبائل كله عدى على الضيقة العظيمة ما حدش هيدخل السماء بدون هذه الضيقة العظيمة احنا نهرب من الضيقة ولا ندري أننا نهرب من السماء بينما احنا لو فرحنا بالضيقة وتمسكنا بالباب الضيق وشلنا الصليب بفرح وبصبر كده يبقى لينا رجاء نلبس أبيض في السماء من هم ومن أين أتوا هؤلاء المتسربلين بثياب بيض هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة يبقى أول علامة للي وصلوا السماء أن هم عدوا على هذه الضيقة اللي عايش حياته بيدور على الراحة ممكن يكون بيضيع, بيضيع منه السماء فلنحذر من الراحة ده الكتاب بيقول المتنعمة ماتت وهي حية اللي بيدور على التنعم والرفاهية بس ده ممكن يكون بيضيع أبديته من يخلص نفسه من أجلي يهلك ومن يهلك نفسه من أجلي يجده اللي بيدور يريح نفسه في الدنيا هيضيعها واللي بيضيع نفسه من أجل المسيح هو ده اللي هيلاقيها هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيم لكن مش بس التجارب بتدخل السماء في موضوع أهم وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف هيجيبوا لبس أبيض للملايين دي منين ده ما كانوش لابسين أبيض ولا حاجة كانوا لابسين من الأول ومبهدل ومطرب لكن كلهم عرفوا يغسلوا ثيابهم في دم الخروف وأعجب دم الذي مع أن الدم أحمر لكن دم المسيح يبيض ما يحمرش تدخل فيه لونك أيا كان اللون تطلع منه لابس أبيض غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف يعني آمنوا بالمسيح الإله عاشوا مصلوبين مع المسيح مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا ليهم عهد مع دم المسيح عند المذبح كل شوية يتمسكوا بعهدهم بدم المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية دم المسيح شغلهم راس مالهم لأنهم به يتطهرون وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف أفكركم هنا بالكلمة اللي قالها يسوع في مثل عشاء عرس بن الملك مثل المدعوين لما دخل وهو داعي ناس بلا عدد ولما دخل العرس وجد إنسانا ليس عليه لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا نفس السؤال من هم ومن أين أتوا دخلت إزاي ده, ده الباب اللي بيدخل بيلبس أبيض على باب الكنيسة برة المعمودية اللي تصرف لك دم المسيح المعمودية اللي تغسلك شوفوا فكرة الغسيل والدم تغسلك من الخطية بدم المسيح عشان كده تلاحظوا ان كل واحد يتعمد نغرقه نموته مع المسيح ويطلع يلبس ابيض وعليه الشريطة الحمراء الزنار الاحمر اشارة الى ايه بيضوا ثيابهم في دم الخروف لأن هذا الماء الحي يأخذ قوته من دم المسيح المية الحية دي مية المعمودية جاية من الفداء اللي عمله ربنا يسوع المسيح هو ده الصخرة اللي طلعت دم وماء دم نعيش بيه ونشربه وماء يجدد حياتنا ويجعلنا طبيعة جديدة دم يغسل لبسنا وينظفنا ويطلعنا كده آنية جديدة مهيئة للكرامة هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف طب ما احنا كل يوم لبسنا بيتبهدل هدومنا بتتوسخ كل يوم بنمشي في الدنيا بنتطرب الخطايا بتيجي علينا طب وماله دم ابنه يغفر من كل خطية إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم دم المسيح ما بيخلصش مفعوله هي دي بقى جمال الموضوع ان دم ربنا يسوع المسيح يغفر كل الخطايا فكل ما يجي الانسان تائب منسحق ويتمسك بصليب ربنا يسوع المسيح انتوا عارفين المعترف بيجي الكنيسه ليه عاوز الصليب بتاع المسيح ده الصليب بتاع الكاهن ده اللي فيه السلطان في قوة الدم ايه قيمة سر الاعتراف والحل اللي فيه الدم ده عهد الدم اللي في الصليب دم صليب ويقول الكتاب عنه يتحط على راس التائب المعترف يقوم هذا الدم يغسل ثيابه مرة أخرى يبيض ثيابه مرة أخرى يبقى زي ما طلع من المعمودية نقي بسيط قديس لابس أبيض يطلع من التوبة والاعتراف نقي وبسيط ولابس أبيض تاني لأنه تجدد مرة أخرى لأن دم المسيح مفعوله دايناميك ما بيخلصش تغلط تيجي تاني لدم المسيح الصليب يجي على رأسك يشيل خطيتك في الاعتراف وتدخل على المذبح تشرب دمه تأكل جسده وتشرب دمه عشان تثبت فيه ويثبت فيك تقوم تبقى لابس اللبس الأبيض وانت مطمن مطمن انك لسه عهدك مع المسيح ولسه ممكن تتحسب مع اللي لابسين ابيض وتخرج للعالم عشان تحصل ايه عشان تقابل الضيقة العظيمة تخرج من التوبة والتناول تقابل الدنيا بالضيقة العظيمة وانت مش همك عشان ينطبق عليك ما انطبق على هؤلاء القديسين هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله طيب يخدموه ازاي يعني احنا على الارض بنخدم ربنا بنخدم ربنا بنكلم الناس عن ربنا بنخدم ربنا بنخدم احباء الله الفقراء والمساكين والمرضى طب هناك لا في مرضى ولا في فقراء ولا في مساكين ولا في مساجين ولا في حد ما يعرفش ربنا طب هنخدمه نعمل ايه تبقى خدمة وحيدة في السماويات هي خدمة التسبيح والشكر والعبادة الدائمة وهي أجمل خدمة خدمة الفرح بالله نفسه خدمة مريم اللي قاعدة عند رجلين المسيح مش عاوزة تسيبه مع أن مرسى بتخدمه بطريقة تانية يقول لها لا لا مريم اختارت النصيب الصالح الأشطر هو اللي يقعد مع ربنا ويسبح ربنا ويفرح بربنا هذه الخدمة تكون مصير كل الذين خدموا الله على الأرض بأي طريقة أتوا من الضيقة العظيمة وبياضوا ثيابهم في دم الخروف من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه لأن احنا بنخدم ربنا بحب احنا بنحب ربنا فبنخدمه فلما نروح السماء هنقول له يا رب عاوزين نخدمك ما ينفعش نقعد ساكتين ما ينفعش نقعد بدون خدمة لأن الخدمة تعبير عن حبنا ليك الخدمة تعبير عن شكرنا ليك طب هنشكرك ازاي اما كناش نسبحك ليل ونهار وهنفرح بيك ازاي اما كانش يطلع مننا خدمة تسبيح وخدمة شكر لا تنتهي الى الابد فكلمة خدمة عندنا في المفهوم المسيحي ليست خدمة عبد لسيد وإنما هي خدمة الابن المحب لأبوه نحن نخدم الله لأننا نحب الله وبنحب الخدمة لأننا بنحب ربنا وهكذا تستمر الخدمة إلى الأبد بس مش خدمة فقراء ومرضى خدمة شكر وتسبيح إلى الأبد والجالس على العرش يحل فوقهم يعني مش بس يبقى شايفهم ده يبقى لازق فيهم يحل فوقهم يعني الواحد مش عارف يقول المعنى ده يحل فوقهم ازاي يعني يبقى ربنا مليهم بالنعمة والفرح والبركة لأن إلهنا غير محدود يحل فيهم وفوقهم ومن حولهم ومن أمامهم ومن خلفهم يحل فوقهم فيبقوا فرحانين بربنا وربنا حالل فيهم وعليهم ومنورهم ومفرحهم لإلهنا كل مجد وكرم الأبد نختار آية ناخد ايه حاجة صغيرة كده الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف نقولها مع بعض الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف كمان مرة الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف آخر مرة الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف